بسم الله الرحمن الرحيم
أسرار المحيطين أسرار المحيطين نعم أحبكم في الله للمحبين أسرار وإليك أسرار المحيطين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله ها هو قد مرت ثلاثة أيام من رمضان وهذا هو اليوم الرابع وحلقتنا الرابعة مرت ثلاثة أيام من رمضان في كل ليلة لله عتقاء من النار وقفة هل اعتقت رقبتك من النار لله عند كل فطر دعوة مستجابة فماذا طلبت وماذا تحقق لله في كل ليلة بركات وكرامات لأهل الصيام بمغفرة الذنوب المتقدمة فهل غفرت ذنوبك لله أسرار مع الصائمين كعنوان هذه الحلقات أسرار المحبين في رمضان بين الحبيب ومحبوبه أسرار لا يحب أن يطلع عليها أحد لذلك قال بعض السلف وددت لو أعبد الله عبادة لا يطلع عليها الكرام الكاتبون حاجة سر أوصى بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ينبغي لكل مؤمن أن تكون له خبيئة من عمل صالح إخوتي في الله أنا أحبكم في الله عليكم حريص ولكم ناصح أمين يا أهل الإسلام ماذا صنع الصيام في قلوبكم ماذا فعل رمضان في قلوبكم هنا اخباره ايه قلبك احوالك مع ربنا ايه لسه تعبان بعد ثلاث ايام صيام ثلاث ايام قيام ثلاث ايام قران ثلاث ايام كيف حالك لابد من وقفه ايها الاخوه من اجل ذلك ساكلمك عن اجابه اخر سؤال في الحلقه الماضيه لماذا نصوم واحد كسر النفس أيها الإخوة يقول ابن القيم عليه رحمة الله بين العمل وبين القلب مسافة ودي إن كانت هتيجي معانا من عجائب القلوب بالتفصيل إلا إن أنا بقولها دلوقتي تمهيدا بين العمل وبين القلب مسافة وبين القلب وبين الرب مسافة وفي تلك المسافات قطاع طرق يقطعون الطريق على السائرين يقطعون الطريق أن يصل العمل إلى القلب وأن يصل القلب إلى الرب فتجد, العمل فتجد الرجل كثير العمل وما وصل إلى قلبه من عمله شيء لا خوف ولا رجاء ولا حب ولا يقين ولا رضا وقد تستولي خلي بالك بقى الكلمتين الجايين دول يا جماعه اخطر كلمتين سمعتهم في حياتك بعد كتاب الله وسنه رسوله الشيخ يقول ايه وقد تستولي النفس على العمل الصالح فتصيره جندا لها فتصون به وتطغى فترى الرجل اعبد ما يكون ازهد ما يكون اطوع ما يكون وهو عن الله ابعد ما يكون استر يا رب سلم يا رب سلم واضح الكلام لا مش واضح يا عم الشيخ ترجم طب صلي اللهم صل على النبي محمد وآله وصع- وصحبه وسلم تسليما كثيرا ابن القيم بيقول هنا ان في يا جماعه العمل اهو والقلب اهو يعني في واحد بيصلي الصلاه اهي والقلب اهو عشان الصلاه توصل للقلب الصلاه توصل للقلب ها مشي الصلاه المسافه دي في خلال المسافه دي في قطاع طرق بيمنعوا الصلاه انها توصل للقلب من قطاع الطرق النفس النفس الاماره بالسوء النفس دي واقفه هنا قدام القلب ابن القيم في كتاب بحيلك بقى على الكتب عشان تقرا ورايا ها رجع يقول ابن القيم في كتاب إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان فصل في علاج القلب من استيلاء النفس عليه فصل في علاج القلب من ايه من استيلاء النفس عليه في الباب ده بيقول ايه وقد تستولي النفس على القلب فيصير القلب نفسا محضة يأمر بالسوء والفحشاء وقد يستولي القلب على النفس فتصير النفس قلبا مطمئنا معلش حتة برضو جدعنة لله من عجائب القلوب ان النفس اماره بالسوء والقلب يطمئن بذكر الله مش كده ربنا قال كده في القران ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي قال كده في القران الا بذكر الله ايه تطمئن القلوب يبقى صفه النفس اماره بالسوء والفحشاء وصفه القلب مطمئن بذكر الله لو استولت النفس على القلب بعض الناس عنده نفسه اقوى من قلبه فتستولي على القلب فما يبقاش في قلب يبقى ملوش قلب يا يا ما ناس عايشة اليومين دول من غير قلب فين قلبك تلاقيه واقف في الصلاة كده مفيش قلب ساجد في الأرض مفيش قلب لا لا لا ده أكتر من كده ده تلاقيه عايش مع مراته وولاده من غير قلب قلبه فين مات مفيش قلب خلي الموضوع ده لهناك بقى معلش ها فالشاهد ايه النفس لما تستولي على القلب يلاقي قلبه بيأمره بالسوء يعني واحد بنقول له توب من التدخين انت بتدخن ليه وانا ما لقيتش واحد عاقل يجاوبني على السؤال ده انت بتدخن ليه طب انت جاوبني انت ها جاوبني قول لي قول- بالله عليك بتدخن ليه عايز واحد يجاوبني جواب مقنع بتدخن ليه فواحد قال لي بحبها طب ايه اللي بيتحب في السجاير ريحتها وحشه وشكلها وحش ونتيجتها وحشه وبتغضب ربنا نفسه استولت على قلبه فبقى قلبه بيأمره بالحرام نرجع تاني للكلام النفس هنا بين العمل وبين القلب ابن القيم يقول ايه وقد تستولي النفس على العمل الصالح يعني هو واقف يصلي ركعتين الله اكبر عجبوه الركعتين والناس حواليه كتير فنفسه تروح مستولية على الركعتين يشتغلهم لحسابه يطول بقى رياء يقول ايوه عشان الناس يقولوا عليا ان انا كده استولت النفس على العمل الصالح فتصول به وتطغى واحد حافظ القرآن حفظ القرآن ده عمل صالح فحفظ القرآن ليه إذا استولت نفسه على العمل عشان الناس توقره وتحترمه واحد يقول له لو سمحت يا محمد محمد أنا حافظ القرآن يا ابني قول لي يا شيخ محمد أنت مش عارف أنت بتكلم مين ولا إيه يا شيخ كده استولت النفس على العمل انه اشترى كلمة شيخ بحفظ القرآن ان هو لما يبقى صايم معلش انا صايم مش هرد عليك انا صايم استولت النفس على العمل الصالح تصول به وتطغى تلاقيه منفوخ كده بقى بالعمل عشان هو حافظ القرآن عشان هو صايم عشان هو قام الليل امبارح عشان هو يعرف الشيخ فلان عشان بيتعلم كذا علشان منفوخ بالعمل فترى الرجل أعبد ما يكون عابد أزهد ما يكون زاهد أطوع ما يكون مطيع وهو عن الله أبعد ما يكون يبقى بنصوم عشان نكسر نفوسنا الأمارة دي تنكسر النفس مر معانا في الحلقة اللي قبل اللي فاتت رقم اتنين راجعها تاني ما انا عارف انك انت مسجلها ها وشايلها على سي دي عندك فخل- راجعها تاني الحلقة رقم اتنين راجعها تاني هتلاقيني قلت لك فيها ان قبل الاذان بدقيقتين والطعام قدامك كل لا ما اقدرش أكل. ليه الاذان ما اذنش ما نزلش الاذن من الملك ذل كسر النفس انك تيجي اخر النهار الناس اللي بتصوم بجد مش اللي نايمين مش اللي فضل ياكل من الفطار لحد السحور وبعدين نام من السحور لحد الفطار ده الناس اللي صايمه بجد يجي اخر النهار يبقى عامل كده يا رب يا رب عشان كده دعوة الصائم في الفترة دي بقى مستجابة لأنه منكسر خاضع خاشع ذليل يبقى الإنسان في اللحظات دي أقرب ما يكون إلى الله يبقى أول هدف من أهداف ال- أول هدف من أهداف الصيام كسر النفس فإن الشبع والري ومباشرة النساء تحمل النفس على الأشر والبطر والغفلة وانت تلاحظها في نفسك شوف قبل الصيام قلبك عامل ايه قبل الفطار المغرب قبل المغرب بنص ساعة كده أنا عايزك تجرب معايا لله ها قبل المغرب بنص ساعة هات مصحف واقرا فين المصحف يا ابني هات مصحف وابدا اقرا وتقرا القرآن وأنت عمال تقرا القرآن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود الصوت مش طالع خالص الصوت مش صحيح فتروح قافل المصحف يا رب اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اغفر لي ذنوبي وإسرافي في أمري اللهم كفر عني سيئاتي يبقى الكلام طلع من جوه عيون قلبك ومجرد بقى المغرب ما يدن وكلت تلاقي نفسك عامل كده يا رب اغفر لي في فرق في فرق بين دي ودي اول حاجه كسر النفس اتنين تخلي القلب للفكر والذكر تناول الشهوات يكسر القلب يحول بين الق- بين العبد والذكر والفكر يستدعي الغفله خلو الباطن من الطعام والشراب ينور القلب ويوجب رقته ويزيل قسوته عشان كده الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال ما ملأ ابن آدم انت لسه ما تصليش على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تنساش قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه فإن كان لا محالة فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه بحسب يعني يكفي ابن آدم لقيمات جمع لقيمة ولقيمة تصغير لقمة يعني يكفي ابن آدم لقمتين صغننين لقيمة مش لقمة لقيمة لقيمته يقمنا صلبة عشان بس ظهره يتفرد يقدر يقف يبقى نحن قوم لا نعيش لنأكل ولا نأكل لنعيش إنما نأكل لنقوم لله ده الهدف من الأكل عشان أقدر أصلي ده الهدف من الأكل لما منعنا من الطعام بالنهار عشان أتفرغ لربنا بعض الناس يا جماعة عكس رمضان أنا قلت إن رمضان مدرسة رمضان تدريب للأسف الشديد رمضان صار في بعض البيوت تخريب لا تدريب احنا في غير رمضان بناكل ثلاث وجبات الفطار والغداء والعشاء في رمضان بقى وجبتين بس فطار وسحور فانا عايز اقول لك انت الوجبه الثالثه ثمنها فين طلعها للفقراء تقول لي ثمنها فين ده احنا في الشهر العادي بن- بنصرف في شهر رمضان بنصرف ضعف اللي بنصرفه في الشهر العادي على الاكل والشرب ده شهر رمضان شهر الصيام انما شرع الصيام ليقع التقلل عشان نقلل الطعام والشراب شويه مش عشان نزود نمرة ثلاثة نمرة واحد كسر النفس نمرة اثنين تخلي القلب للفكر والذكر يبقى ربنا فرغك في نهار رمضان علشان تعبد ربنا نمرة ثلاثة أن الغني يعرف قدر نعمة الله عليه يعرف نعمة إقداره على ما منعه كثيرا على ما منعه كثيرا من الفقراء ما منعه كثير من الفقراء من فضول الطعام والشراب والنكاح يعني انت وانت ممنوع بالنهار وتيجي عند الفطار تلاقي تقول الحمد لله لان في ناس الوضع العام عندهم انه مش لاقي فلما تلاقي تعرف قيمة النعمة اللي قدامك دي يا جماعة لازم تفهموا نقطة مهمة جدا جدا جدا انك قبل ما تاكل لازم تشكر قبل ما تاكل كان ليا شيخ الله يرحمه رحمة واسعة كنا بنحط الأكل أول ما يحط الأكل كده يبص كده يقول لي شوف يا ابني الحمد لله مش على الأكل الحمد لله إنه سابنا ناكل وصلت مش قضية إن هو اداك القضية إنه سمح لك إنك تاكل ما ياما ناس قدامها الاكل بس ايه ممنوع من الاكل اللهم اشفي كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم في ناس تقدر تاكل الاكل ده ذهب بس ممنوع ممنوع ياكل لحمه ممنوع ياكل ممنوع ياكل ممنوع ممنوع ممنوع ممنوع عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لك ايه ودي علمها لاولادك اما تحطوا مائده الافطار كده قدامكم قاعد الاولاد ستوب بطريقتهم ها الناس اللي بتوعنا دول أه وقف كله بصوا يا اولاد ربنا قال ايه انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعم قبل ما يقول كلوا من ثمره إذا أثمر يبقى قبل كلوا من ثمره إذا أثمر انظروا إلى ثمره إذا أثمر أمر بالنظر قبل الأكل لازم أبص قبل ما أكل قول لأولادك كده شايفين يا أولاد الطماطماية دي لونها إيه أحمر والخيارة دي لونها إيه بصوا يا أولاد التفاحة دي لونها إيه والمانج وك- وثمرة المنجو دي لونها ايه بصوا يا ولاد دول الاثنين طالعين من ارض واحدة الارض واحدة ومسقيين بمية واحدة ودي حلوة ودي حمضة يعني دي مسكرة ودي حادقة مين يا ولاد اللي صنع كده انظروا الى ثمره اذا اثمر لازم النظر امسك رغيف العيش كده قول لهم عارفين يا ولاد الرغيف ده القمح اللي اتصنع منه الرغيف ده مزروع فين ما اعرفش والله ممكن يكون مزروع في استراليا مزروع في مين اللي زرعه اللي زرعه ده ما تعرفش مين شوف بقى ربنا سخر لك اللي زرع القمح وسخر لك اللي صدره وسخر لك اللي استورده وسخر لك اللي استقبله واللي شاله واللي حطه واللي طحنه واللي عجنه واللي نقاه واللي خبزه ال- القمح ال- الرغيف ده فيه كام قمحية في ألف ألف حباية قمح الألف حباية قمح دول مكتوب عليهم وهم بيتزرعوا دول أكل فلان كانش ممكن أحد في الدنيا ياكل الرغيف ده غيرك ما بتاعك قول الحمد لله قول الحمد لله قول الحمد لله طب تتشكر النعمة دي ازاي هي دي المقصود من الصيام انك لما تمنع لان بعض الناس ما بيعرفش نعمة ربنا عليه غير لما تسلب منه هقول لكم قصة عجيبة وان كنت مش عايز اطول لكن قصة عجيبة جدا من القصص العجيبة في حياتي ان احنا ما نعرفش نعم ربنا علينا احد اخواننا عمل حادثة على الطريق فرحت ازوره في المستشفى اتكسرت كانت ايديه ورجليه فمعلقين ايديه ورجليه بتقالات مش عارف يعني ايه ش- مشدودين بحديد كده ومتقلين بيهم ف رحت ازوره بعد اسبوعين ثلاثه من مر... من من هذه الحادثه فقال لي انت عارف انا نفسي في ايه؟ قلت له نفسك في ايه؟ قال نفسي نفسي اتقلب على جنبي بالله عليك انت عمرك في حياتك عديت ان من نعم ربنا عليك انك بتتقلب على جنبك في السرير بس عرفها امتى لما اتمنع منها انه لازم نايم على ظهره شهر ولا 40 يوم ولا شهرين وانت قاعد تتقلب على السرير تتمرمغ رايح جاي ولا عمرك قلت الحمد لله على النعمه دي فنفس الشيء لما بيمنع الانسان الطعام والشراب لازم يلحظ الملحظ ده النعمه اربعه من فوائد الصيام ان الصيام يضيق مجاري الدم التي هي مجاري الشيطان قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ولذلك أمر الشاب العزب بالصيام لقطع الشهوة قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فليتزوج من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء فإنه له إيه وجاء وجاء يعني قاطع يقطع دابر الشهوة أيها الإخوة إذا استحضرنا الأهداف نحاول أن نصل إليها الهدف الأولاني كسر النفس ما تنساش والهدف الثاني تفريغ القلب للفكر والذكر والهدف الثالث معرفة نعم الله عز وجل عليك والهدف الرابع هو آه، قطع الشهوة أو أن تضيق مجاري الدم على الشيطان فيصبح الشيطان ليس له سبيل على الإنسان آه، المنقبة الثالثة من مناقب رمضان أن فيه ليلة خير من ألف شهر ليلة العمر ليلة القدر ألف شهر 83 سنة وشوية تخيل أن الإنسان قام ليلة القدر صح على ما يرضي ربنا 30 سنة 30 ليلة قدر 30 ليلة قدر في 80 سنة ب 2400 سنة يبقى كأنك صمت كأنك عشت 2500 سنة غير عمرك شفت الفضل ده لأن ربنا رحيم وكريم بأمة النبي محمد نحن أمة مرحومة صلى الله عليه وسلم الحمد لله أن جعلنا الله من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أعمارنا من 60 ل 70 أعمارنا من الستين إلى السبعين فلذلك الإنسان عمره قصير يعمل إيه ما بيقدرش ما بيلحقش يعمل حاجة من ستين سنة ضيع نصهم نوم ونصهم لعب وخلصت القضية فاللي ربنا يريد أن يكرمه في رمضان يوفقه لقيام ليلة القدر ليلة القدر لوحدها بألف شهر حاجة وثمانين سنة الحاجة وثمانين سنة دول زي ما بقول لك كده لو ضربت 30 ليلة قدر ب 2500 سنة يبقى كأنك عشت 2500 سنة يا خسارة البطالين الناس اللي ما بتقومش ليلة القدر بقى بينام ولا في هنا ولا هنا بيلعب خسر 2500 سنة من عمره خسران فلذلك هذه ال- الليلة ليلة العمر بنستعد لها من بدري رابعا تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق أبواب النار هل استشعرت أن الأبواب الجنة تكون مفتحة وأبواب النار تكون مغلقة طب بالله عليكم اللي ما دخلش الجنة ما دخلش الجنة ما دخلش الجنة وأبوابها مفتحة وما انصرفش وبعد عن النار وأبوابها مغلقة يدخل الجنة إمتى ولا يبعد عن النار إمتى فرصتك فرصتك يا عبد الله في رمضان تسلسل الشياطين دي نمرة خمسة شياطين هتسلسل يعني ما عادش ليك عذر انت بتقول لي إن اصل الشيطان بقى بي- الشيطان ضحك عليا مفيش في رمضان شياطين مين اللي ضحك عليك أزيلت حجتك أبطلت أعذارك أزيلت معوقاتك لا شيطان يوسوس ولا مارد يحجبك ويحاربك إنما هي نفسك الأمارة بالسوء ستة جماعية الطاعة في رمضان في رمضان كل الناس صايمة كل الناس المساجد مليانة في كل البيوت تسمع أذان تسمع قرآن فرصة فرصتك ما تضيعش الفرصة ديك أيها الأخ الكريم آه سبعة في رمضان أسباب كثيرة لغفران الذنوب والعتق من النار فرص فرص عشرة فرصتك بقى انك تدخل مع الاكابر جاء اعرابي جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارايت ان شهدت ان لا اله الا الله وانك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأك- واديت الزكاه وصمت رمضان مع من اكون يا رسول الله اذا شهدت وصليت و- وزكيت وصمت ابقى مع مين قال من الصديقين والشهداء يا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أقول لك حاجة مهمة في آخر ثانية إيه رأيك لو أنت قاعد مع سيدنا النبي كده في سوق الجنة ثم الكلام يحتاج نتكلم بقى عن سوق الجنة ولو خمس دقايق ممكن ممكن خمس دقايق طيب رفضوا الحلقة الجاية أكلمك عن سوق الجنة بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله